بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
إخوتي ما زلنا في سيرة النبي وبدون مقدمات الدخول إلى الموضوع مباشرة حديثنا عن إسلام عمر فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله حقيقة والله أنا أحبكم في الله وانا اعلم مقدار حبي لكم في الله حين اجد نفسي رغم ارهاق او تعب او مرض او غير ذلك حريصا عن على ان القاكم مهما تكن مهما تكن الظروف حريص على ان اتي وان اقول لكم اني احبكم في الله لذلك كثيرا ما اشتهي أن أموت على المنبر أن أقضي نحبي وأنا أنظر إلى وجوه إخوتي وأنا أقول لهم أنا أحبكم أن أسقط في هذه اللحظات لما أعلمه من صدق قلبي في ما أظن في حبي للخير للمسلمين اللهم أدم علينا هذه النعمة وكثيرا ما أطلب من ربي ألا يحرمني من شيئين اللهم لا تحرمني من الحج والعمرة والمسلمين والمسلمات اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة واللهم لا تحرمني من الدعوة إلى الله اللهم لا تحرمني من الأمرين ولا تحرم مسلما يشتهيهما منهما إخوتي وأنا أحبكم لابد أن أتساءل كيف حالكم كيف أحب كيف حالكم لأنني أحبكم حريص على أن تكونوا من أهل الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد إلى الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية آمين اللهم استجب اللهم أعطنا هذه الأربع ولا تحرمنا من شيء منها إخوتي ما زلنا في سيرة النبي وبدون مقدمات الدخول إلى الموضوع مباشرة وكان حديثنا عن إسلام عمر والحديث عن إسلام عمر ليس من أجل عمر فحسب ليس من أجل عمر فحسب وإنما لأنني كما قلت في حلقة كيف في كيف وأخواتها نتحدث عن كيف فتح بيت المقدس حلقة الأربعاء الساعة 8 مهمة جدا اليومين الجايين ليه؟ لأننا نتحدث عن سنن الله الربانية السنن الكونية التي بها يتأتى النصر والتمكين والفتح الذي نشتهيه ونتمناه وكذلك إسلام عمر إسلام عمر من السنن من السنن التي ينبغي أن نتعلمها إن كنا نريد حقا وبيقين وبصدق أننا نريد التمكين للدين لقد قلت اليوم أن بعض الناس يدخل طريق الدين لهواه فينتقي من الدين ما على هواه فلذلك الشباب المتسرعين المتحمسين المستعجلين أنا أقول لا يفتقدون كثيرا من الإخلاص بل عندهم بعض إخلاص للقضية لكنهم يفتقدون الصواب يفتقدون الفهم يفتقدون الخبرة وللأسف الشديد أنه وإن وافقهم بعض كبارهم إلا أن هؤلاء الكبار وللكل العذر لا نطعن في ذمة أحد من المسلمين ولا نسيء الظن بأحد من المسلمين ولا نتهم أحدا من المسلمين لكن القضية أن أنها ليست حماسة فقط ليست مجرد رغبة فقط ليست القضية مجرد انتفاضة فقط إنه لكي يمكن الله لدينه على يد جماعة أو أمة لأن التمكين بيد الله وحده الذين إن مكناهم وليمكنن لهم دينهم هذه بيد الله وحده فالله جل جلاله يسير كونه بقدر حتم لازم لا يحابي ولا يجامل فهذا القدر الذي يسير الدعوة قدر الدعوة الله جل جلاله يسيره ويقدره ويقدره بحكمة حكمته جل جلاله أن أن تكون الأشياء في نصابها لذلك قلت شبه التمكين ازاي في تعامل عمر رضي الله عنه مع القضية بعد موت سيدنا أبي بكر ثم تعامل عمر رضي, رضي الله عنه مع خالد بن الوليد وأبي عبيدة ثم تعامل أبي عبيدة مع خالد بن الوليد ورد فعل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة هذه الفئة أو الكوكبة أو المجموعة من الأئمة والكبار عمر وأبي عبيدة وخالد وعمرو بن العاص و... و... و... ويزيد بن أبي سفيان هؤلاء الكوكبة الأئمة الرؤوس لما كانوا على هذا المستوى من التجرد والإخلاص و... و... وعلو الهمة مكن الله بهم فلا بد لنا من رؤوس امثال هذه الرؤوس لابد لابد من وجود هذه الفئه والجماعه من الناس التي تحمل الامه كثيرا ما قلت ان هذا بلاش المبنى التعبان ده وانما قلت اي مبنى اي مسجد لابد من مجموعه من الاعمده في في المسجد 10 اعمده او 12 عمود يحملون المسجد كله وبقيه المسجد طوب راس لو الطوب كله اتهد يظل المسجد قائما نفس الشيء ان يكون في الامه اعمده رؤوس المخلصين تنصر بهم الامه وترزق هذه الرؤوس بقيه الامه تبرص كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين مش دي القضيه ربنا قال كده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره في جيش النبي ولكن كان في الجيش من يحمل الامه لذلك شاهد هذا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم تغزون بعدي فيقال هل فيكم من راى رسول الله فان قيل نعم فتح لهم بالصحابي فالشاهد ان دراسه هذه السنن ومعرفه هذه السنن وادراك هذه السنن والعمل على ايجاد والسير في طريق هذه السنن هو الذي ياتي بالتمكين ليس بالغلو ولا بالافراط ولا بالتفريط هناك قوم نائمون ايضا في المقابل ويقولون سياتي التمكين سياتي التمكين في الاحلام بالاغاني بالرقص والحفلات ليست القضيه ذلك وانما بالعمل الجاد المهيب يا رب يا حي يا قيوم يا قيوم السماوات والأرض يا رب يا ملك يا مهيمن أقر أعيننا بالتمكين لدينك في الأرض اللهم استعملنا في ذلك اللهم استخدمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نشهدك اننا نحبك يا حي يا قيوم نسالك ونتوسل اليك ان تحبنا يا حي يا قيوم رب اجعلنا لك كما تحب وعلى ما تحب يا رب يا رب يا رب اللهم اللهم اخترنا من خيرة خلقك الذين تحبهم ويحبونك يا رب إلهنا وسيدنا ومولانا اهدنا وأعنا ووفقنا لأحب الأعمال والأقوال والأحوال إليك وحببها إلينا وتقبلها منا وارزقنا دوامها يا رب العالمين آمين آمين آمين ونعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه وانتوا كمان ما بتصلوش على النبي لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما سار عمر في الطريق وحول طريقه إلى بيت أخته يذكرني هذا في تحويل الطريق دائما بقصة أصحاب الأخدود وقصة الغلام بعد ما كان ماشي كده على جهة الساحر ربنا يحول طريقه كده لجهة الكاهن عشان كده الاستسلام في الطريق احنا قلنا الاعتصام بالله حاجتين الهداية الى الطريق والحماية في الطريق فالحماية في الطريق انه كلما اراد ربك بك خيرا وجهك الى وجهة الخير اللهم وجه وجهتنا إلى ما تحبه وترضاه توجه إلى بيت أخته وقرأ سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طاء وهاء طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وأنا لما قعدت شوية أتدبر هذه الآيات وجدت سبحان الله العظيم أن الله جل جلاله حين يريد هداية أحد يضع يده أو عينه أو فكره فيما يناسبه لما تنظر للآيات الأولى في سورة طه ما- معلش أنا هقول كده الريتم السريع طه حتى في بداية الآيات مش حميم ولا طاسين ولا ألف لام ميم لا طه سبحان الملك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لعل كلمة إلا تذكرة دي راحت خبطة في دماغ عمر تذكرة لمن يخشى أو أنت بتخشى ولا بتخشاش إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله سبحان الملك آيات جميلة وزي ما قلت كده سريعة الآية ورا التانية كأن سيدنا عمر مسك كده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى زي ما يكون الإنسان بيشوف حاجة لأول مرة عينيه تعمل كده كده كده كده كده يتهز من جوه طخ طخ طخ طخ ضربات سريعة على دماغه تخلي قلبه ضربات سريعة في قلبه يفوق كده تاني طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة المشقى تذ- أين محمد صلى الله عليه وسلم الكل ذهل وتخيل انت انا عايزك تنتقل للموقف تروح معانا في بيت فاطمه بنت الخطاب وتشوف بعينك لما قاعد آه، سعيد بن زيد زوجها والسيده فاطمه بنت الخطاب رضي الله عنها وسيدنا عمر وماسك في ايده الورقه اللي فيها طه ما انزلنا عليك القران لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم وسيدنا عمر واقف وبيقرا انت انت قاعد بتبص الوش ده وتبص الوش ده وهما الاثنين السيده فاطمه و- و- وسيد و- وسيدنا سعيد باصين لوش سيدنا عمر بيشوفوا التعبيرات ردود الافعال ايه اين محمد ساعة قال, قال اين محمد راح خارج سيدنا خباب من تحت السرير الله اكبر لقد اصابتك دعوه النبي سبحان الملك قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس قد أصابتك إني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام ورسول الله في الدار التي في أصل الصفا على طول قال له أحيانا تحتاج كده تضرب على الحديد وهو ساخن مش اقعد بس دي حكمة احنا قلنا قبل كده لما قال لها اديني الورقة اديني الكتاب قالت له لا روح اتطهر الأول من باب الإثارة ده قال له الرسول في المكان الفلاني من باب الطرق على الحديد وهو ساخن حكمة الدعوة عشان كده يقول يا شباب يا شباب غلبتونا اتعلموا الأول افهموا الأول خدوا خبرة الأول قبل ما تتسرع وتغلط الشاهد وخرج عمر أخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت ودي الحتة اللي وقفنا عندها وإن كنت عايز أتأمل سورة طه بس خليها مرة تانية لما يجي لها وقتها إن شاء الله آه قلت لكم المرة اللي فاتت تعالوا نخرج مع سيدنا عمر بقى ونمشي معاه من بيت أخته فاطمة بنت الخطاب إلى دار الأرقم في أصل الصفا عند أصل الصفا عند أصل الصفا والمروة عند الصفا سبحان الله العظيم نمشي مع عمر رضي الله عنه وهو ماشي وطبعا في صراع نفسي داخله يقول لنفسه نفسه تقول له اتهزمت يا عمر عمر اتهزم يا رجاله الدنيا كلها هتعرف وهو يقول لا ما اتهزمتش بالعكس ده هو ده النصر ان انا اكون على الحق طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ويمشي شويه ونفسه تقول له الناس هيقولوا ايه سبق عمر يناسبك الكلام ده بقى شخصيه عمر المغواره يناسبها تحط جنبيها كلمه سبق ويقول لا ما سبقش بل شخصيه عمر وعقل عمر وفهم عمر لازم يرجع للحق يبقى كده عمر يسكت ويمشي شوية ويلاقي نفسه تقول له لا يا عمر اوعى تعمل كده على اخر الزمن هنتبهدل ونتاخد ونتضرب ونتهزق ونتسئل ما ينفعش يا عمر مش وقته انت كبرت على الكلام ده يا عمر قول لا وليه ما نتضربش اذا كان ورا الضرب ان احنا نبقى اعزه وابقى على الحق والكلام الجميل ده اعيشه واحسه ده انا قريت ايتين قلبي رقص من جوه امال لما اقرا بقيه الكلام هعمل ايه اخرس يا عمر مشي سيدنا عمر ومشوار طويل بعيد واخد ورد بين عمر ونفسه لحد ما وصل على باب الصفا وانا متصور ومتخيل ان وقف على باب سيدنا الارقم ابن ابي الارقم و و طب هقابلهم ازاي طب اقدر اقدر اقدر قابلوني مقابله وحشه لا لا لا ويلتفت ويمشي كده ويرجع وقف سيدنا عمر على باب الأرقم ابن أبي الأرقم ما عرفش وقف قد إيه بس وقف وبعدين أول ما رفع راسه لفوق كده ولعله سمع سمع صوت القرآن من جوه لهم دوي كدوي النحل قال الله اهو انا بفتقد العيشه دي بفتقد الحياه دي فدق الباب اجمع اسمه ودق الباب ونظر الصحابه خليك خليك نظر الصحابه من صير الباب من بين الخشب كده فدخل يقول عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداخل يوحى إليه فلما سمع ذلك خرج ما لكم قالوا عمر فذهب ففتح الباب ثم أخذ بناصية عمر من مجامع ثوبه انا عايز اشوف واحد دلوقتي هاخده من أ- م- بالطريقه دي راح ماسكه من كتافه من هنا ولمه كده خنقه وقال و- وهزه وهزه ثم قال اما تنتهي يا عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف مسكه كده من الحماله بتاع السيف اللي, اللي, اللي معلقها في رقبته ثم جبزه جبزه شديده قال اما انت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيره اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اهد عمر وانا عايزك برضو تنتقل معايا لا لا لا ده مش تنتقل بس ده انا عايزك تحط نفسك مكان عمر وهي دي احيانا يجي واحد كان بيدخن ويمشي مع بنات ويعمل حاجات وحشه ويبدا ي- يلتزم واول مره يدخل المسجد تتسرق الجزمه يقول طب والله انا مصلي تاني اول مره هو شاف الشيخ يعقوب في التلفزيون فعجبه الكلام اتبسط فبقدر الله تاني يوم قابل الشيخ يعقوب في ميدان العتبة راح الشيخ زق ايده وجري ايه ده طب والله ما انا سامعك تاني واحدة بدأت هتنتقب وتفاجئ في اليوم اللي هي نازلة تشتري فيه النقاب نصبوا عليها واتسرقت منها الفلوس من الشنطة وهي في المسجد مثلا ولا في بتاع هم دول الملتزمات اللي انا ه- هلتزم عشان ابقى زيهم طب والله ما انا لابساه كل الظروف دي بتبقى على المحك اللي رايح لله مفيش حاجه تصده ولا حاجه ترده لو انت مكان سيدنا عمر وسيدنا النبي مسكك كده هزك اما انت منتهيا يا عمر ايه ده انا جاي اسلم انتوا بتعملوا فيا كده ليه طب يلا يلا هوريكم عمر بقى الوش التاني كان ممكن يبقى كده سبحان مثبت القلوب اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم انا نعوذ بك ان نرد على اعقابنا او نفتن اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى اللهم انا نعوذ بك ان تستبدل بنا اللهم مكن لنا سيدنا عمر لما خد الهزه دي كانت هزة نفضت عنه كل تراب الجاهلية نفضت عنه كل حب للجاهلية هزة النبي دي غطح من جهبذ وكم من أناس منا يحتاجون إلى مثل هذه الغطة أحيانا تحتاج حضن كده يكسر ضلوعك عشان تفوق هزه كده وزغده كده عشان تصحى عشان تفوق عشان تتساقط اوراق خريفك لتزهو زهرات ربيعك محتاج الهزه لم تصد عمر وده الكلام اللي بوجهه لكثير من الناس انك لما بتلتزم بتلتزم لله مش ليا ولا لغيري انت بتلت... انت بتنتقي لله وانت بت... بتلتحي لله وانت بتترك المعاصي لله مش عشان الشيخ فلان سيبك من الشيخ فلان قول لي بس المقابله الحلوه برضه مهمه عم الشيخ انا عارف انها مهمه بس انت قدر ظروفي قلت له مره حط نفسك مكاني لو انت مكاني قال لي كنت هقف واسلم على الناس دي كلها وابوس طب انت تقدر تعمل كده انا ما اقدرش اعمل كده انا غلبان على قد حالي سامحني الشاهد ايه برضو عايز اقول ايه يسامحني كل اللي لقاني مش على المستوى اللي هو بيحبه او يتمناه في المقابله والبشاشه وال والاخذ و- والعطف في الكلام سامحوني و- وقدروا ظروفي واحد بقى مصدع دماغه بتوجعه اه- اه- التمس لاخيك عذرا من 3782 عذر ماشي المهم بحبكم في الله هو ده المهم ان انا بحبكم في الله اه، حتى وان زقيت ايدك حتى وان انا ما رضيتش اتصور معاك حتى وان انا آه، يعني قفلت في وشك التليفون ما تزعلش ما تزعلش. حقك عليا حقك عليا خلاص يا عم فضها سيره خش في عمر ماشي نرجع لسيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه لما اتهز الهزه دي قال ايه قال ايه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله لما تهز الهزه دي وواقف بين ايدين النبي والنبي ماسكه من كتافه راح قايلها في عينين النبي كده وفي بق النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ووضع اصبعه على صدر النبي واشهد انك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فكبر اهل الدار تكبيره سمعها أهل المسجد كان عمر ذا شكيمة ولذلك أثار إسلامه ضجة ضجة بين المشركين وشعور لهم بالذلة والهوان وكسى المسلمين سرورا وبهجة وعلو مكانه كانوا يفتقدونها قبل عن ابن عباس قال رضي الله عنهما سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم قص عليه قصة إسلامه القصة بتاعت راح عند أخته وقرأ سورة طه وبعدين راح إلى آخره وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم قال قلت ففيما الاختفاء إذن والذي بعثك بالحق لنخرجن سبحان الله العظيم شيء عجيب وعجب من العجب والله أنا لاحظته في كثير من الذين أسلموا في سير الصحابة رضوان الله عليهم شيء عجيب جدا تفاجئ أن الواحد من دول يسلم وفي نفس لحظة إسلامه البصيرة اليقين الثبات المعاني الإيمانية العالية كلها أنا بتعجب النهاردة شبابنا فين من المعاني دي فين هم الدنيا الدنيا بقول شبابنا النهاردة الواحد منهم يلتزم ومعه جاهليته كلها كل جاهليته يدخل بها الالتزام فيفضل ونفضل نعاني نصلح ونعالج ونتوب ولسه مهزوز شوف سيدنا عمر بعد ما أسلم بدقيقة واحدة يقول ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا أنا عايز أعرف جاب الكلمة دي منين جاب الإحساس ده منين جاب الشعور ده منين الرجاله دي فين لا شك ان في الامه امثال هؤلاء الرجال ولا شك بلا شك اننا نحتاج امثال هؤلاء الرجال لازم لازم لازم لازم ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا يعني النهاردة احنا لو متنا في سبيل الحق ده نبقى على الحق برضه ولا لو متنا نبقى غلطانين طب لو عشنا على الحق ده نبقى عايشين على الحق ولا مطلوب مننا ايه انا كنت بقول النهارده والكلام ده اتكرر برضو الجمعه اللي فاتت ان ساعه ما حصل الكسوف والخسوف ايه اللي خطر على بالك ما الذي خامر قلبك ايه اللي خامر قلبك في الساعه دي هل حسيت ان القيامه هتقوم ده اللي حسه سيدنا النبي خشيت ان تكون الساعه هو ده اللي انا بسال عليه عشان بس ما تفهمونيش غلط افهموني صح افهموا انا قصدي ايه قصدي ما الذي خامر قلبك حين التزمت ودخلت في طريق هذا الدين وتركت المعاصي وتبت الى الله حسيت بايه حسيت انك عايز ايه حسيت ان الهدف ايه سبحان الله العظيم كنت كاتب في مدرستي الحياة حاجة جديدة ان سبب سفول الهمة فقدان الهدف ما هو اللي ملوش هدف عالي همته تعلى لايه الهمة بتعلى لما يبقى الهدف عظيم فلذلك لما اقول ان احنا نشتهي ان نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى الهدف العالي ده لازم له عمل عالي يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم قال ففيما الاختفاء امال احنا مستخبيين ليه خايفين لنموت ففيما الاختفاء اذا والذي بعثك بالحق لنخرجن فاخرجنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صفين حمزه في احدهما وانا في الاخر له صوت كصوت الطحين خرجنا في صفين على راس صف حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وعلى راس الصف الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كصوت الطحين ماشيين كده وده اللي النص اللي بيستدلوا بيه على جواز المظاهرات يا عمي دي ما كانتش مظاهره هي دي كانت مظاهره مش كده احنا بنقول بلاش نقول خلينا نقول ان ده مش دليل انتوا عايزين تعملوها من المصالح المرسله اعملوها ونختلف في المساله يجوز ولا يجوز لكن عشان يبقى ده دليل ده مش دليل مش ممكن هذا الدليل اخص من الدعوه انتوا قلتوا لنا لما كنتوا بتقولوا لنا انه من الظلم للدعوه انكم ترجعوها لدار الارقم طيب انتوا ترجعوها انتوا بقى لدار الارقم ليه المهم انهم خرجوا في صفين الصفين دول عز الاسلام في في وقتها ده خروج بعد اختفاء دي منعه بعد ظلم وانا عايزكم برضو ش ش الناس اللي عامله هيصه دي تسكت اقعد سيب كوبايه الشاي اللي في ايدك ارمي التليفون بطلي كلام شوية ركزوا معايا ش ش ش تصور بقى المسجد الحرام وهنا قاعد أبو جهل وهنا قاعد أبو لهب وهنا قاعد الوليد بن المغيرة وده قاعد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص والشله كلها قاعدين كده في المسجد الحرام وفوجئوا صفين من المسلمين داخلين عليهم مم، مم، مم، مم. تصور معايا الهم والغم الغيظ اللي نزل عليهم وعمالين يبصوا على الصفين كده ايه ده عمر ايه ده حمزه ايه اللي بيحصل هنا ورسول الله طبعا صلي عليه امام الصفين نور صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما نفسي اخذ ايده في ايدي كده واتمشى في الجنه صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا منانا يا رب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دخلوا وقعدوا في المسجد ساروا لحد الحرم ودخلوا البيت الحرام ووقفوا يصلوا لاول مره في تاريخ الاسلام يطوف المسلمون بالبيت ويصلون ركعتين جهره امام اعين الجميع شوف بقى الذل والمهانه اللي وقعت على المشركين الكل قاعد يتفرج ولم تذكر لنا كتب السيره كلمه واحده في تعليق مشرك على هذه الواقعه لو حاجه حصلت كانت الكتب قالت لنا كان سياق السيرة قال لنا فلان قام وحصل ضرب ما حصلش فلان قام وحصلت مناقشة ومناوشة ما حصلش ما حصلش أي ردود أفعال الله يكرمها أمي تقول نزل عليهم سهم الله أنا مش عارف الكلام ده صح ولا لا أستغفر الله وأتوب إليه لكن كل المشركين قاعدين صمت رهيب ولم ينبس احد ببنت شفا عايزين نقول فوائد من اسلام عمر والحمزه رضي الله عنهما كان اسلام عمر والحمزه رضي الله عنهما في ذي الحجة من السنة السادسة للنبوة للبعثة وسبق حمزة عمر بثلاثة أيام وذلك في أشد حالات الأزمة حين كانت قريش تخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نذكر فوائد واحدة واحدة كده سريعة من اسلام الحمزه وعمر رضي الله عنهما. اول فايده ينبغي ان تعلم اخي اخي وحبيبي في الله ينبغي ان تعلم ان وراء الكفر المتبجح قلوبا لم تصطدم بعد بتيار الاسلام لم تصل اليها القوه الكهربيه التي تمس شغاف القلب فحين تكون الصدمه قويه قد تغير الكيان كله وهذا ما وقع للحمزه رضي الله عنه ثم لعمر رضي الله عنه الناس اللي انت شايفها بتحارب الاسلام الناس اللي انت شايفها بتعاديك وتعادي الدين وتعادي الدعوه الناس دي لها قلوب بس للاسف الشديد لم نستطع الى الان ان نصل الى قلوبهم لم تستطع الدعوه ان تتوغل لذلك بق- بقول لكل ولد ملتزم في بيت أو بنت تريد أن تنتقل في بيت يوصلوا للقلوب ليمس تيار الإسلام شغاف القلوب وأنا دايما أقول المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق حسن الخلق التعامل الجميل التعامل الطيب الأدب التلطف الذل للأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للمدير في العمل يعني كثيرا ما تأتينا شكاوى والإخوة يحطونا في مواقف حرجة يعني المدير بتاعي نصاب حرامي وأنا عارف ولو قلت للمدير بتاعه اللي فوقه أو صاحب الشركة أنا اللي هأطرد هو هيصدقه هو ومش هيصدق إنه نصاب وأنا في الآخر أنا- طب ما على اشتغل أنت على مديرك القريب ده وكلمه عن الحلال والحرام بلاش عن الحلال والحرام انا عايزك تكلمه عن لذة القرآن متعة السجود حلاوة قيام الليل شهوة الذكر قرأت قولا لبعض السلف يقول أنا لا أسأل الله مجرد التوبة إنما أسأل الله شهوة التوبة أسأل الله أن يرزقنا شهوة التوبة إن الإنسان يشتهي أن يتوب عايزين نصنع في قلوب هؤلاء الناس شهوة الملذات الروحية عايز أكلمه في إن الدنيا وحشة وشهواتها وحشة وملذاتها منغصة ومكدرة أدخله من جهة سبحان الله العظيم في مرة الكلام ده زمان زمان قوي يعني و- وقفنا في موقف كده وحد بيتكلم بشدة ف الله يرحمه شيخنا علمنا ايه في اللحظات الحاسمة انشغل بالذكر انشغل بالذكر حتى وإن شغلك الذكر عن الطلب فلما شاف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله بتقول ايه بذكر ربنا بتذكر ربنا ليه قلت له عشان دي حاجة هي اللي بتنزل السكينة في القلب يعني ايه سكينة السكينة الروح يعني ايه روح يعني فرج الفرج احساس بالفرج وانت خايف لا انا مش خايف انا بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان تحول الكلام فتحول الكلام مرة أخرى لمشاكل هذا الشخص البيتية شفت ازاي فانا بقول كده لما تتكلم مع مديرك ولا صاحب العمل ولا زميلك ولا عن انت عارف بترجع البيت تلاقي نكد في البيت ايه السبب اكل الحرام بلاش تقول له اكل حرام بلاش تجيب سيرة اكل الحرام في الوقت ده خالص ايه السبب ممكن نكون بنأخر الصلاة يا ترى ممكن يكون السبب ان في كلام خارج و في رفث وفسوق في الكلام ايه السبب لما نتكلم في المسائل دي قد يمس تيار الإسلام القوي الذي فيه حل مشاكله يمس شغاف قلبه وبس لو وصل التيار لو علمت ساعتها هتلاقيه ألين من الماء في إيديك إن وراء الكفر المتبجح قلوبا لم يمسها بعد تيار الإسلام العميق احنا بحاجة إلى توصيل التيار الكهربي الإسلامي لقلوب الكفار حين تكون هذه التي... هذا التيار عميقا حين يكون هذا التيار عميقا فإنه يغير الكيان كله قد يغير الكيان كله سيدنا الحمزة لما قال له أتشتمه وأنا على دينه الصدمة كلمة وأنا على دينه فوقته دينه ايه ده ده دين سيدنا عمر اول ما مسك الصحيفه طه القران يغزو قلبه قد يظن احدنا بيتكلم عن اخوه يتكلم عن اخيه او عن ابيه او عن امه او عن مديره او عن جاره او عن زوجته او تتكلم عن زوجها يقول لك لا لا لا لا لا اصل ده ربنا مش هيهديه ابدا لا اوعى تقول كده هذا من التألي على الله ما ينفعش تقول كده الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء احنا كلنا فاكرين القصه اللي انا قلتها قبل كده ان ام عبد الله بنت ابي خيثمه لما ارادت ان تهاجر الى الحبشه هي وزوجها عامر ابن ربيعه ذهب عامر بن ربيعه يشتري بعض حوائجه وجلست هي تربط امتعتها فمر عليها عمر قبل ان يسلم فنظر اليها وقالت وكنا نلقى منه اذى وشده فنظر اليها قالت فلم اخف فقال لي انه للانطلاق يا ام عبد الله قلت نعم والله لنخرجن في ارض الله اذيتمونا وقهرتمونا نسال الله ان يجعل لنا مخرجا قالت فنظر متأثرا ثم قال صحبكم الله صحبكم الله قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها كانت متوقعة أن يدخل عليها يروح شايط الحاجة برجله ولا طش قلمين رايحين فين اقعدوا هنا مش هسيبكم تمشوا لكن سبحان الملك شوف يعني يا ناس يا مسلمين القلوب دي بإيد ربنا دايما اللي يقول لي في مشاكل اقول له ان قلبك وقلب مراتك بيد الله هو يستطيع ان يحول قلبها اليك هو يستطيع ان يحول قلبه اليك ليه انت ماليه الدنيا صراخ وما تقوليش يا رب بقول يا رب كتير وما فيش ما بتقوليش يا رب باخلاص ما بتقوليش يا رب بصدق ما بتقوليش يا رب مع كثرة عبادة وكثرة صدقة وكثرة ذكر وكثرة قرآن بتقول يا رب في وقت الزنقة وخلاص الشاهد ان قلب عمر في ايد مين بيد الله سبحان الله العظيم لما قالت له كده آتيتمونا وقهرتمونا نرحل في أرض الله لعل الله يجعل لنا مخرجا نظر متأثرا وقال صحبكم الله قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا قالت أنا شايفة أن هو زعلان أن احنا ماشيين قالت فجاء عامر زوجها بحاجته تلك فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر عجبتني يا أبا عبد الله ان الزوجه احيانا تحتاج تحترم زوجها توقره برضو ده من فن اداره الحياه الزوجيه ان احيانا تاخد عليه وتدلعه وتهزر معاه وتتنطط عليه في وقت ووقت اخر يحتاج الرجل ان تحترمه المراه وتوقره وترفع قدره وتعامله بالاكرام والاعزاز الحياه دي تبقى حلوه لما يبقى لكل موقف تعامله الشاهد قالت يا ابا عبد الله لو رايت عمر انفا ورقته وحزنه علينا قال له آه لو شفت عمر كان متأثر جدا بينا فقال لها أو طمعت في إسلامه قالت إيه والله نعم قال لها أنت مفكرة أنه يسلم عمر قالت آه والله ممكن فقال كلا والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب ولو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين ولم يكن هذا اليأس القاتل ليسيطر على نفس هذا الصحابي لولا رؤيته الحرب العنيفة الشرسة التي يشنها عمر على الإسلام ولكن قلب المرأة ولكنه قلب المرأة كان قلب المرأة أصدق من رأي الرجل فإن غلظة عمر هذه كانت قشرة خفيفة تكمن وراءها ينابيع من الرقة والسماحة والعطف ثانيا الفايدة الثانية في من فوائد إسلام الحمزة وعمر ما أحوج الدعوة الإسلامية أن تحسن اصطفاء العظماء يا اخوة انا قلت كتير ومن زمان ان هذا الاسلام دين عظيم يحتاج الى رجال عظماء لحمله ونشره لن تصلح هذه الشخصيات الهزيلة لن يصلح هؤلاء الشباب السطحيون نحتاج الى شخصيات عظيمه تحمل هذا الدين العظيم وتنشره فلذلك تحتاج الدعوه ان تحسن اصطفاء العظماء تكشف من خلف حجب الظلام المكثفه معدنهم الثمين النفيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام الناس معادن والزمن علمنا كده والله والحياة علمتنا ان في رجالة رجال ذهب وفي رجال فالصو انتوا سمعتوا شريط فالصو خطبة الجمعة اسمعوها فالصو في رجالة فالصو لا ما تزعلوش مني اذا قلت ان في ناس ذهب ياقوت وناس زبالة ما يستهلوش في ناس كده فنحتاج ان نحسن اصطفاء العظماء الذين معادنهم من ذهب لنعمل عليهم بالدعوة لاستجلاب قلوبهم إلى الإسلام إننا بحاجة أن ندفع كل طاقاتنا وإمكاناتنا لاختراق هذه الحجب الكثيفة لهذه الظلمة التي حولهم حتى تمس أسلاك القلب الخامد الخافت كهرباء الإسلام التي تبعث الحياة كيمياء فإذا به يبعث حيا بنور الإسلام ينتفض مشرقا بحلاوة الإيمان وروعته ثلاثة الفايدة الثالثة عايز أخلص الموضوع ده بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة مدني بيقولوا متأخرين جدا آه لعل خروج عمر بن الخطاب متوشحا سيفه قاصدا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثأرا لخاله أبو جهل ابن هشام الذي طعن في كبريائه من حمزة بن عبد المطلب بطل بني هاشم فكيف يسكت على الضيم يلحق ببني مخزوم وحلفائهم من بني عدي من بني عبد المطلب ولكن ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخانقة هو ده السؤال احيانا نصطدم بمثل هذا في الدعوة نصطدم به في عصبية معينة هي التي تحول بينه وبين الالتزام أو بين الكافر وبين الإسلام إزاي نكسر هذا الجدار من العصبية ده يجي معانا بقى في اللقاء القادم طالما ان مدني عايزنا نخلص ربنا يهديه ويتوب عليه اخوتي في الله انا عايز اتمنى اتمنى اتمنى عايز اتمنى واشتهي ان انا اطمن عليكم ماشيين على البرنامج وعلى المنهج وعلى الجدول وعلى الواجب ولا لا ولا بتبطلوا وتنسوا يعني قراءة جزء من القرآن كل يوم وصلاة 11 ركعة قبل النوم وصيام الاثنين والخميس ثابت و الذكر الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان يا ترى الواجب ده شغال ولا نسيتوني وقلبت على الدنيا ومشغولين بالدنيا يا ترى هنتقابل يوم القيامة نتقابل في الجنة إن شاء الله ونقول إن الثبات على هذا البرنامج وعلى هذا المنهج أحد أسباب دخولنا الجنة هسألكم المرة الجاية عملتوا الواجب ولا لا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله على ال-